مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عايز اكلمكم عن اباء الكنيسه واقسم هؤلاء الاباء الى اقسام معينه اباء الكنيسه هم الاباء البطاركه على اعتبار ان تاريخ الكنيسه بنسميها تاريخ البطاركه ويقصد بالبطارقه ليس اسماء هؤلاء وانما عصور هؤلاء يعني كل عصر لهذا الاب من الاباء تبقى تاريخ البطاركه هناك اباء ايضا هم اباء الرهبنه والحياه النسكيه عموما هناك آباء أيضا الذين اشتهروا بالرعاية وكانوا أمثلة للرعاية الحقة في تاريخ الكنيسة هناك من الآباء الأول للعصر وهناك طبعا آباء الشهداء وهناك آباء من علماء الكنيسة في الكنيسة الأولى في العصور الأولى عندنا على الأقل مجموعتان للآباء حاليا ممكن الكلام عنهم مجموعة الآباء الرسوليين Apostolic Fathers وقد ترجمت سيرهم ومؤلفاتهم إلى اللغة العربية تحت عنوان الآباء الرسوليين مجموعة الآباء الرسوليين أول ما ترجمت كانت قد ترجمت في مجلة الكرمة للأستاذ حبيب جرجس وكان ترجمهم كل ترجموا له جميعا ما عدا كتاب الراعي لهرماس اللي أنا ترجمته ليه سنة 1950 وسلمته ليه وكنت كاتبه بالقلم بالحبر الاخضر بقلم ابانوس اخضر وقال لي يا ابني بالليل يبقى النظر ضعيف في قراءة القلم الاخضر يعني وراحت الترجمة دي لكن صدرت ترجمات جامعة للآباء الرسوليين بطريقة لها مقدمات ونقد مجموعات الآباء الرسوليين شملت القديس إكليماندوس الروماني وينبغي أن نميزه عن القديس إكليماندوس الإسكندري القديس إكليماندوس الروماني كان أسقف روما وقيل إنه كان الأسقف الثالث لمدينة روما الأسقف الأول لمدينة روما كان لينوس اسمه لينوس والثاني أناكليتوس والثالث إكليماندوس الروماني أما القديس إكليمندس الإسكندري فده من آباء القرن الثاني ومن أساتذة الكلية الإكليريكية نرجع للآباء الرسوليين كان القديس إكليمندس الروماني والقديس إغناطيوس الإنطاكي والقديس بوليكاربوس أسقف أزمير يضاف إليهم في كتابات الآباء الرسوليين رسالة لبرنابة ورسالة لديوغنيتوس وتعاليم للآباء الرسل دول الآباء الرسوليين حينما تقرؤون عن الآباء الرسوليين أنصحكم أن لا تتضايقوا كثيرا إذا وجدتم اختلافات عديدة في تاريخ كل واحد منهم إيه سنة مولده إيه سنة وفاته أو استشهاده إيه الكتابات بتاعته يعني كثير منهم تدور حولهم أسئلة لم يبت فيها العلماء بعد مجرد كلام واستنتاجات ايضا بعض من هؤلاء الاباء بتوجه اليهم انتقادات في كتاباتهم ما تتضايقوش برضو اذا عرفتم كده اللي توجه اليه انتقادات مفروض ان تفحص هذه الانتقادات وهل هو مجرد علامه ولا قديس دي حاجه تانيه لكن في الاباء الرسوليين اهم هؤلاء اللي تاريخهم واضح ولهم صفه القداسه القديس اغناطيوس الانطاكي والقديس بوليكاربوس اسقف ازمير دول اهمهم القديس اغناطيوس الانطاكي هو القديس الذي يسمى اغناطيوس الثيوفوروس Θεοφόρος يعني حامل الله Θεο من Θεός يعني الله و φόρος يعني حامل يقال انه كان الطفل الذي رفعه السيد المسيح امام التلاميذ وقال لهم ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال هذا القديس كان قديسا وكان شهيدا لانه نال الاستشهاد عن طريق القائه الى الاسود المفترسه او الوحوش المفترسه وكان قد نقل من انطاكيه الى روما لكي يستشهد هناك في الطريق مر على إزمير وكانت له علاقة طيبة بالقديس بوليكاربوس أسقف إزمير وأرسل رسالة جميلة إلى أهل روما قال لهم فيها أخشى أن محبتكم تسبب لي ضررا لأن أهل روما أرادوا أن يختطفوه لكي ينقذوه من الإلقاء للأسود الجائعة من محبتهم له فقال لهم لا محبتكم هتسبب لي ضرر ان انا بعد ان قطعت شوق شوط حياتي ووصلت للاخر هتعطلوني وتخلوني ابدا من جديد ده انا لو القيت الى الاسود ولقيتهم ما بيك... مش واكلني انا ه... هشجعهم على ذلك اثيرهم يعني المهم ان هذا القديس اكلته الاسود ثم لم تبق به منه إلا عظاما يعني ثم ظهر في نفس الليلة إلى زملائه في السجن أشهر ما له رسالة أرسلها إلى أهل روميا الرسالة رسالة روحية وكويسة جدا وأرسل أيضا رسائل إلى البلاد التي مر بها حوالي سبع رسائل لكن رسالته إلى روميا كانت أشهرهم أرسل أيضا رسالة إلى أهل أفسس وإلى بوليكاربوس أسقف إزبير وفي رسائله أيضا تكلم عن الدرجات الكهنوتية الثلاثة وعن التنظيم الكنسي ودايما كانوا زمان يعتبرون التنظيم الكنسي ان الكنيسه هي الاسقف يحاط به جماعه المؤمنين وكلهم حول مذبح الله يعني دي الكنيسه في معناها الحقيقي مش مجرد جماعه المؤمنين لكن جماعه المؤمنين حول سر الافخارستيه حول الاسقف اللي هو بيدير الحركه الكهنوتيه في الكنيسه رسائل الاباء الرسوليين تفيد كثيرا في معرفه الاداره الكنسيه كيف كانت في تلك الايام والوضع الكهنوتي كيف كان في تلك الايام القديس اغناطيوس طبعا عاش في اواخر القرن الاول واستشهد في اوائل الثاني وكان زميلا للقديس بوليكاربوس اسقف ازمير وكان ثاني اسقف لانطاقيه خليفه لايفوديوس الاسقف الاول من محبة الآباء السوريان له ما هو الآباء السوريان الأرثوذكس دول بتوع كرسي أنطاكيا إنهم يتسمون باسمه يعني مثلا تقول البطريرك إغناطيوس يعقوب الثالث إغناطيوس زكى عواز إغناطيوس يحطوها في الأول بالنسبة لأسمائهم آه، تيمنا به ومحبة له القديس بوليكاربوس أسقف إزمير عاش مدة طويلة يعني مات وهو أو استشهد وهو رجل كهل يعني 80 سنة لما جم ي- يبقى يغروه بالبعد على الإيمان إنقاذا له من الاستشهاد قال لهم 80 سنة عشتها مع المسيح في عشرة طيبة هاجي أفقده دلوقتي وطريقة آه، استشهاده أنهم أرادوا أن يحرقوه بالنار النار ما عملتش في حاجة فطعنوه فمات آه، من أشهر كتاباته رسالته إلى أهل فيلبي وكان تلميذا ليوحنا الرسول وبرضه إغناطيوس تلاميذ ليوحنا لكن إغناطيوس أيضا تتلمذ على بوليكاربوس وأحبه ولو أنه استشهد قبلا منه دول أباء الرسوليين في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني القديس إكليماندوس الروماني برضه من الآباء الرسوليين المشهورين آه، قال البعض عنه انه هو اكليموس الذي ورد في رساله فيليبي عدد ثلاثه اسم اكليماندوس ايضا ظهر في قوانين الاباء الرسل فقوانين الاباء الرسل سموها قوانين الرسل وبعضها سموها قوانين اكليماندوس نسبه لا لان اكليماندوس وضعها انما هو الذي حملها الى الناس فسميت باسمه وتلاقوا اشاره كبيره ليها في قوانين ابن العسال اكليماندوس الروماني اهميته في انه ارسل رساله الى اهل كورنثوس من 65 فصلا أرسلها بعد الانشقاقات التي سمعها عن كورنثوس الظهر أن كورنثوس كانت آه، يعني واقعة في هذا الأمر بتاع الانشقاقات الكثيرة حتى أن بولس الرسول قال لهم ما دام فيكم انشقاقات زي دي وانقسامات تبقوا جسديين ولستم روحيين حتى بولس الرسول لما بشر هناك وبقى هو وابولس البعض بقى يتبع بولس والبعض بقى يتبع ابولس وكانت هذه الانشقاقات موجوده في ايام بولس الرسول وقال لهم يا جماعه واحد فينا زرع والتاني سقى او واحد غرس والتاني سقى والله الذي ينمي لكن الحكايه لا بولس ولا ابولس يعني نتيجه الانشقاقات دي ارسل لهم القديس اكليماندوس الروماني رسالة أولها من كنيسة الله التي في روما إلى كنيسة الله التي في كورنثوس لأن هو كان ثالث أسقف ل- لروما آه، الرسالة فيها أشياء كثيرة جميلة يعني ومواضيع روحية قال لهم الانشقاق ده بسبب الحسد وفي كلام كتير عن الحسد قالوا ويتميز إكليماندوس الروماني بأنه استشهد كثير من الآيات من العهد القديم وكلمهم عن التواضع وعن التوبة وعن الطاعة وعن الحسد بتنسب إليه رسالة تانية لكن مش موثوق بيها دول من أهم الحاجات اللي على الآباء الرسوليين رسالة برنابا أيضا ذكرها إكليماندوس الإسكندري وأورجانوس وإريناوس وبرضو فيها كلام عن معنى العهد القديم وتعليم رمزي ولكن يعني انا لا استطيع شخصيا اني اقبل ما ورد في رساله برنابه في المعاني الرمزيه هتقول لي من اباء الرسولين اقول لك حتى مش عارفين اصله مين برنابه ده ولا تاريخه هم بيقولوا ما بين سنة 80 ل 130 وبيقولوا ان تاريخه قطعا هيكون قبل 160 وموجه إلى رعية مجهولة الكلام اللي قاله عن رموز العهد القديم في الذبائح في التطهير في الختان في معنى الخنازير كلام لا يمكن قبوله لاهوتيا بسهولة أحب حينما تقرؤون الكتب كتب هؤلاء الآباء أيضا أن تميزوا بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول وبين الذي تثبت صحة نسبته إلى الآباء أو الذي لا تثبت صحة نسبته إلى الآباء لكن مش كل حاجة واحد يقول لي ورد في رسالة برنابة كذا كما لو كانت يعني منزهة لا برضو الحاجات دي عايزة تؤخذ بحرص وبحذر وكذلك أيضا في كتاب, كتاب الراعي لهرماس في كتاب الراعي لهرماس توجد أشياء جميلة جدا جدا جدا وأشياء لا يمكن قبولها وهكذا أقول لكم مرة أخرى كطلاب للتاريخ دققوا في كل ما تقرؤون تاريخيا وعقليا ولاهوتيا لا تقبلوا كل شيء لا تكونوا مجرد ناقلين بغير فكر بغير تحقيق لا تاريخ ما يبقاش كده واحد يقول لك رسالة برنابة أقول له برنابة ده يطلع إيه وعاش إمتى وكان بيشتغل إيه يقول لك لا ده كان رفيق بولس الرسول تقول له لا بولس الرسول رفيق برنابة ده الرسول أرسل من الروح القدس كما ورد في أعمال 13 3 افرزوا لي برنابا وشاول وجه اسمه قبل شاول حتى للعمل الذي دعوتهما إليه فمش ممكن أبدا تكون له مثل هذه الأخطاء الموجودة فبرضو احترسوا من هذا الأمر وأرجو أن أعطى فرصة لكي أشرح لكم أيضا أمثال هذه الأخطاء عند هذه الأسماء المشهورة الموضوعة تحت عنوان الآباء الرسوليين أترك هذا الآن لكي أنتقل إلى الموضوع الثاني وهو آباء مدرسة الإسكندرية مدرسة الإسكندرية أنشأها ماري ماركوس الرسول وعين القديس تيتوس أول ناظر لها وكانت مدرسة لها شهرة عالمية هي أول مدرسة لاهوتية في العالم وكانت المدرسة تتميز بميزات كثيرة نذكر من بينها الآتي واحدة منهم أن طلابها كانوا يحيون حياة روحية نسكية وليس مجرد علم وأساتذتها كانوا يحيون حياة روحية نسكية وليس مجرد علم دي نمرة واحد نمرة اتنين إنها خلطت بين الفلسفة والدين أو قال البعض على وضع أصح إنها قامت بمصالحة بين الفلسفة والدين فكان أساتذتها فلاسفة وكانوا أيضا رجال دين ونمرة ثلاثة في رجال دين كثير من أسا من نظار المدرسة أو أساتذتها صاروا بابوات للإسكندرية كانوا أكثر الناس علما وفهما للكتاب واللاهوتيات على الرغم من الانحراف الذي وقع فيه أوريجانوس لكن أوريجانوس كان يعتبر من أقوى علماء المدرسة ومن علماء المسيحية بوضع عام فالقديس تيتوس ناظر المدرسة صار البابا السادس للإسكندرية أول بابا هو ماري مرقس بعد منه أنيانوس ثلاثة تانيين بابوات ما عاشوش مدة طويلة جه يسطس فصار البابا السادس للإسكندرية من نظار المدرسة أيضا ماركيانوس آه صار بعد منه برضو أحد البابوات وأومانيوس وياروكلاس وديونيسيوس وبطرس خادم الشهداء وألكسندروس كل هؤلاء من أساتذة الإسكندرية من مدرسة الإسكندرية وأيضا صاروا بابوات الإسكندرية كانت المدرسة أيضا تتميز بأنها للجنسين يعني الرجال والستات مع بعض فإحنا مش أول ناس أدخلنا النساء في المدرسة الإكليريكية كانت في المدرسة الإكليريكية الأولى في ستات وفي رجال وكانت أيضا بتمشي بطريقة برضه السؤال والجواب زي الشخص اللي ما كانش عاجبه السؤال والجواب اللي يسموها catechism طريقة ايه catechism لذلك هذه المدرسة الأولى كانت يسموها The Catechetical School of Alexandria The Catechetical School of Alexandria Catechetical علشانها مشيت بطريقة ال catechism ولذلك في الأول كان فيها قسمين قسم لقبول المتقدمين للدين المسيحي والموعوظين وبعدين قسم للتعليم اللاهوتي كانش اسم اللي السؤال والجواب ولا الحوار ولا لأن المدرسة كانت بهذا الشكل المدرسة الإسكندرية أولا نقدر نقول لم يكن لها مبنى خاص يعني نشكر ربنا ان عندكم مبنى كبير زمان ما كانش فيه مبنى كان يختارون مبنى للكلية فيعتدى عليه من الرومان أو من الوثنيين أو من اليهود فيبحثون عن مبنى آخر فيعتدوا عليه وكان أوريجانوس أحيانا يبحث عن قاعة لكي يعص فيها فيعتدوا على القاعة فيتركها فيدور على قاعة أخرى فالناس يبتدوا ما يأجروش له قاعات فيدرس في الخلاء يدرس على شاطئ النهر يدرس في أي مكان كانت المدرسة الإسكندرية الأولى هي الأستاذ والطلاب حيثما وجد الأستاذ وجدت المدرسة هذه المدرسة الإسكندرية الأولى أيضا نبغت في مسألة التفسير الرمزي التفسير الرمزي إكليماندوس سار على هذا الطريق أوريجانوس أيضا سار على هذا الطريق ديديموس الضرير سار على هذا الطريق نبغوا في مدرسة التفسير الرمزي أوريجانوس انحرف بعض الشيء في المبالغة في التفسير الرمزي لكنهم كانوا نابغين كانوا يقولوا ان كلمات الكتاب المقدس لا تؤخذ من غلافها الخارجي اللي هو الغلاف اللفظي انما يفحص عنها من الداخل بالتامل وبالرمز بالتامل وبالايه بالرمز المدرسه اللاهوتيه ظهر فيها مجموعة الآباء الأول اللي قلنا عليهم صاروا بطاركة ووجد أيضا في فيهم فلاسفة زي أثينا غورس أثيناغورس كان فيلسوف وكان بيدخل بملابس الفلاسفة إلى المدرسة ويدرس فيها ووضع كتاب الدفاع عن المسيحية فيعتبر هو من أشهر المدافعين اللي بيسموهم apologists apology يعني دفاع apologist يعني مدافع كانت المسيحية في الأيام الأولى توجه إليها بعض الاتهامات وبهذه الاتهامات كان الوثنيون يعتدون على المدرسة وعلى أساتذتها وطلابها فبعض منهم كانوا من المدافعين أثيناغورس كان من المدافعين عن المسيحية بعد أثيناغورس جه إكليماندوس وبعدين جه بانتينوس طبعا نحن الآن لا ندرس لاهوت إنما تاريخ يكفي أن نشير في التاريخ إن مثلا أثيناغورس وضع كتاب الدفاع وضع كتاب عن قيامة الأموات وضع كتب عن موضوعات لاهوتية أخرى الإنسان الملائكة الوحي لكن إيه اللي قالوا هذا تدرسونه في اللاهوت وإن أحببتم تاخدوا هنس عنه ممكن لكن نبقى خرجنا عن التاريخ ودخلنا في اللاهوت بعد أثينغورس عندنا بانتينوس بانطينوس ده كان من المشهورين جدا في المدرسة راجل كان مفسرا للكتاب المقدس هو الشخص اللي وضع الأبجدية القبطية لأن زمان يعني كانت الهيروغليفية فضلت تتطور لغاية لما وصلت إلى الهيراتيقية والديموطيقية وتوصل للقبطية فيعتبر إلى جوار أنه أستاذ لاهوت يعتبر أستاذ لغة وأيضا أستاذ تفسير وأيضا كان مبشرا ذهب إلى الهند وإلى بلاد العرب وإلى إثيوبيا وإلى اليمن ويقال أنه وجد نسخة من إنجيل القديس متى بعد طنطينوس يجي إكليماندوس الإسكندري إكليماندوس الإسكندري أحب أن تفرقوه أو تميزوه عن إكليماندوس الروماني من أشهر الذين كتبوا في الأمور الاجتماعية العديدة جدا إكليماندوس الإسكندري حتى أنه كتب في الملابس والأزياء والعادات وحاجات كثيرة جدا جدا في كتاب مشهور جدا له اسمه استروماتا استروماتا يعني متنوعات يترجموها miscellaneous يترجموها المتفرقات او المتنوعات كتابه استروماتا ده كتب فيه حاجات كتيره جدا جدا جدا من اشهر كتبه ايضا كتاب المربي بيتاجوجيوس كتاب المربي ومن اشهر كتبه كتاب عن الغني الذي يخلص تعليقا على قول السيد المسيح ما أعثر دخول الأغنياء إلى ملكوت الله ودخول جمل من خرم إبر إلى آخره فهو كتب كتابا عن الغني الذي يخلص طبعا في أشياء لابد أن تعرفها أن السيد المسيح لم يقصد جميع الأغنياء ده أحد الذين كفنوا جسد المسيح يوسف الرامي وكان رجلا غنيا والأغنياء الذين عاصروا المسيحية الأولى وباعوا أملاكهم ووضعوا أسمانها تحت أقدام الرسل كانوا أغنياء وإبراهيم أب الآباء كان غني وأيوب كان غني إلى آخره فليس كل الأغنياء يعصر دخولهم ملكوت الله إنما في نوع من الأغنياء يمكن أن يخلصوا تقرؤون عن ذلك بالتفصيل في كتاب القديس إكليماندوس الإسكندري لا أريد أن أشرح لكم الموضوع لأن لا أريد أن أمنعكم عن قراءة هذا الكتاب فأديكم فرصة أنكم تقروا كتب الآباء هذه الآباء ال- الأول آه، تلاقيهم مجموع موجودة في مجموعة Ante-Nicene Fathers anti يعني ضد لكن ante يعني قبل دي بال I ودي بال E Ante-Nicene Fathers آباء ما قبل نيقيا آه، تجد فيهم الآباء ال- اللي كتبوا باليونانية وبعض الآباء الذين كتبوا باللاتينية يعني من الآباء الأول اللي كتبوا باللاتينية ترتليانوس وترتليانوس انحرف لاهوتيا كما انحرف أوريجانوس من الذين كتبوا باليونانية يعني الاثنين دول كانوا عمالقة في الكتابة أوريجانوس كان عملاقا وسط الآباء اليونانيين وترتليانوس كان عملاقا وسط الآباء اللاتينيين وكلاهما انحرف وكلاهما لا يحسب من آباء الكنيسة القديسين أوريجانوس ده هكلمكم عليه المرة الجاية إن شاء الله آه، ترتليانوس مثلا يكفي أن القديس جيروم في كتابه عن مشاهير الرجال قال ان ترتليانوس ليس من الكنيسه ترتليانوس نبغ نبوغا كبيرا وله كتب كثيره في نبوغه ولكنه تاثر بمذهب المانيين من اتباع ماني وصار زعيما لمجموعه المونتانيين مونتانتستس اللي كانوا بيحرموا الزواج وبيحرموا اللحم وبيحرموا الخمر الى اخره وانا فاكر اني حينما آه، وضعت كتابي عن الزوجه الواحده سنه 58 قريت له ثلاث كتب من كتب الاباء سنه 58 كتاب منهم اسمه Ad Uxorem Ad Uxorem يعني الى زوجته الى ايه زوجته قال لها لما اموت ما تتجوزيش بعد مني مش علشان في غيره من الرجال الواحد بعد ما يموت مش هيكون في العالم الاخر في غيره لكن عن افضليه البتول ال- الترمل في كتابه Ad Uxorem كان شويه ماشي معقول يعني في كتابه عن De Virginitate عن البتولية لخبط في الآخر وكتابه عن الترمل وعن الزيجة الثانية أيضا لخبط الترتليانوس يمثل المتشددين في الدين الذين خرجوا بتشددهم عن قواعد الدين السليم ومع ذلك فليه كتب كبيرة ويعتبر من الكتاب الجبابرة لكن بتشدده خرج عن قواعد الدين برضو الحاجات دي ممكن أنا مش عارف بتدرسوا أقو- أقوال آباء ولا لا تدرسوا في المنهج في المعهد معهد دراسات طبية ما خدتوش طب يبقى بعدين لو اني فيما بعد بدات اكلمكم في هذا الموضوع يمكن نقدر نتكلم شويه عن الابهات دول آم، من الاباء المشهورين في الاجيال الاولى القديس إيريناوس اسقف ليون وعاش في القرن الثاني وتكلم كثيرا في علوم اللاهوت وفي التقليد الكنسي وتتلمذ على بولي كاربوس وصار قسا في على ليون ثم صار اسقفا ل- لليون وكتب كتابات كثيره وعاش في القرن الثاني وبدايه الثالث وله كتاب مشهور اسمه عن جميع الهرطقات يمكن تستغربوا ان واحد يعيش في اواخر القرن الثاني ويكتب عن هرطقات ازيد من 30 هرطقه او 38 ده إريناوس في كتابه ضد الهرطقات يعني يعتبر من الاباء الكبار في الكنيسه ومن القديسين ايضا ويعتبر مرجعا في كتب الاباء آه، أكتفي بهذا لأن الموضوع آه، مش سهل لل- للسامعين عموما لأن فيه أسماء كتير ومعلومات كتير والروحيات اللي فيه قليلة فيصلح لطلاب المعاهد ولا يصلح كثيرا لعامة الشعب لكن يعني تاخدوا فكرة وإن شاء الله المرة الجاية نبقى نكلمكم على الباقي اتفضلوا نصلي